الإيمان للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم هذا الإصرار تارك الصلاة أكبر مصيبة وقعت عليك أنك تركت الصلاة يا صاحب الذنب الثقيل صل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون لماذا لا تصلي
رافض انك تقل ربنا لي رافض انك انت تدخل بيته ليه عمل فيك ايه وحش زعلك في ايه اذاك في ايه ده انت كل ذرة بجسمك منه وكل ما تملكه في حياتك منه وكل عشتك بإذنه واستمرارك في الحياة بمشيئته وقدرته لا بتفر منه ليه مش عايزه ليه بتبعد عنه ليه مش عايز تقف قدامه وهو كل يوم يقول لك تعال حي على الصلاة حي على
أشهد أن لا إله إلا الله لماذا لا تصلي لا تصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد الحمد لله الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد ولعظمته يخشع من يركع ويسجد ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد إذا دخل الدخل في العمل له يفسد وإذا قصد بالعمل سوق الخلق يكسد سبحانه يجل كلامه عن أن يقال مخلوق ويبعد جدد التسليم لصفاته مستقيم الجدجد سبحانه كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد من شبه أو عطل لم يرشد ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في السنة لم نردد أما أن تقول في القرآن برأيك فإنك تبرد أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضيف فإن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله الذي قيل لحاسده فليمدد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الاسلام ويعضد وعلى عثمان الذي جاءته الشهاده فلم يردد وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد اللهم ارض عن الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعمنا برحمتك معهم انت ارحم الراحمين احبتي في الله إخوتي في الله لقاؤنا الليلة لننادي عبدا لله معرض نحاول أن نجذب قلبه إلى ربنا لأننا نحب ربنا ونحب أن يحب كل الخلق ربنا نحب لكل المخلوقين أن يحبوا ربنا وإذا أحبوه هداهم وإذا هداهم أخذ بأيديهم إلى جنته واصطفاهم يا تارك الصلاة ننادي ليلة تارك الصلاة ومع المدخن في حرب التدخين قلت أخي المسلم ومع المتبرجات في صرخات وهمسات قلت أختي المسلمة أما تارك الصلاة فلا أدري بما أناديه وكيف أقربه وأحببه وأصطفيه كيف أناديه وأنا لا أستطيع أن أقول أخي كيف أحاول تحبيبه وأنا لا أستطيع أن أقول المسلم نعم قلت للمدخن أخي المسلم لأن التدخين ذنب وكلنا أصحاب ذنوب اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين وناديت المتبرجة بأختي المسلمة لأن التبرج معصية وكلنا عصاة اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وتب على كل عاص مسلم اللهم اهد كل ضال مسلم نعم ناديناهم باسم الإسلام أما تارك الصلاة فكيف أقول مسلم وقد قال رسول الله كافر صارت مشكلة بما أناديه كيف أقربك لا أستطيع حبك وأنت تكره الله أنا عارف إنك تقول لي ليه ليه الغلط ده ليه تقول ان انا بكره ربنا انا بحب ربنا وانا اقول لك لو بتحب ربنا ما تجيلوش ليه ترفض دخول بيته ليه لو بتحب ربنا مش عايز تقرب له ليه مش عايز تسمع كلامه ليه لو بتحب ربنا كنت م- تقف بين ايديه عشان تقدر تنصب وجهك لوجهه بين يديه تقول لي بحب ربنا انا مش عايز اكذبك لكن انا عايزك يلي ما بتصليش سؤال واحد ورد علي سؤال واضح وصريح ويحتاج الى اجابه قاطعه انت ما بتصليش ليه رد علي رد علي عشان احبك جاوبني جاوبني عشان اساعدك انا مش عايزك ترد عليا عايزك تقف مع نفسك وتسال نفسك صحيح هو انا ما بصليش ليه الناس دي اللي بتصلي وماليه المساجد اجدع مني في ايه احسن مني في ايه ليه هم بيصلوا وانا ما بصليش بلاش دي انا عايزك تقول انا ما بصليش ليه الناس اللي بتركع وتسجد دي انا احسن منهم في ايه يمكن يكون عندك كبر عندك كبر مش عايز تحط دماغك في الارض لربنا ها امال ايه عندك كبر مش عايز تقف بين ايدين ربنا وتحط ايديك على صدرك لا لو كبر على الله لا لا لا لا لا لا, لا انا اعيذك بالله من هذا لا ده كبر على ربنا تبقى مصيبه كبيره تبقى مشكله ضخمه جدا لكن انا عايز اقول لك حاجه يا اللي ما بتصليش انا ديك تعرف انا ديك بقول لك ايه يا عبد الله ولا كمان دي مش عايزها اوعى تقول انا مش عبد انا حر لا لا لا لا برضه انا بقول انت اطيب من كده يا عبد الله وعايز اقول برضه للست اللي ما بتصليش يا أمة الله آه اوعوا تفكروا ان الصلاة فرض على الرجال فقط ده الصلاة فرض على على الرجال والنساء والله على كل من عبد الله فرض الصلاة فرض على كل مخلوق يستطيع تتردد فيه النفس على كل مخلوق فيه روح الصلاة فرض أنا عايز أقول لك حاجة يا تارك الصلاة اسمعها مني وما تزعلش اوعى تزعل ابدا لان انا حريص اني ما ازعلكش النهارده بالعكس ده انا حريص انك تحبني واحبك عشان نوصل للجنه ولا انت مش عايز الجنه برضه رافض الجنه كمان لا بس عايز اقول لك حاجه ان الصلاه في ناس كتير بتتمنى تصلي بس كفار الكفار بيحسدوك يا مسلم على الصلاة وانت ما بتصليش ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كتير من الناس اهتدوا للإسلام بسبب الصلاة لما شافوا الناس بتصلي كلمة ذبحتني قطعت في قلبي فيلسوف فرنساوي اسمه رينان يقول ايه فيلسوف فرنسي اسمه رينان يقول ما دخلت مسجدا قط دون ان تهزني عاطفه حاره او بعباره اخرى استطيع ان اقول دون ان يصيبني اسف محقق على انني لم اكن مسلما شفت بقى راجل كافر بيقول كل ما ادخل مسجد واشوف الناس بتصلي ازعل جدا من نفسي ان انا مش مسلم وانت مسلم ورافض انك تدخل المسجد رافض انك تصلي لسه السؤال قائم رد علي ليه انت ما بتصليش ليه قول لي ما تزعقش حاضر انت ما بتصليش ليه ها جاوبني قول لي والله هسمعك وهحاول اجاوب على مشاكلك ومسائلك لكن رد علي ما بتصليش ليه اقول لك كمان واحد كافر بيتمنى يصلي كلكم تسمع عنه اسمه توماس ارنولد راجل بيتكلم عن الصلاه يوم يقول ايه لا يستطيع احد يخالط المسلمين لاول مره الا يدهش ويتاثر بمظهر عقيدتهم فانك حيثما كنت سواء او وجدت في شارع مطروق او في محطه سكه حديديه او حقل كان اكثر ما تالف عينك مشاهدته ان ترى رجلا ليس عليه ادنى مسحه للرياء ولا اقل شائبه من حب الظهور يذر عمله الذي يشغله كائنا ما كان وينطلق في سكون وتواضع لاداء الصلاه في وقتها المحدد شيء مبهر انك تصلي ليه مش عايز تبقى محترم في عينين الناس لما يشوفوك واقف بتصلي لرب العالمين الراجل ده اللي انبهر بيه عاقل من العقلاء اسمعك كلام واحد يهودي كلام واحد عشان تسلم اعمل فيك ايه اصلا انا نفسي انك تصلي اقول لك واحد مشهور كان اسمه زكي عريبي كان عميد اليهود في مصر يقول ايه كان هناك سؤال يتردد في نفسي ويلح على عقلي دائما وهو لماذا لا اعتنق الاسلام كان هذا الخاطب ده كلامه يعلو صوته في داخلي ويهزني من اعماقي كلما رايت رجلا متواضعا من زارع الارض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعه فكنت اود لو صليت مثل صلاته وناجيت مثل مناجاته ثم هداني الله للاسلام ولكن بعد ان ضللت عن الصلاه خمسه وستون سنه اسلم وعمره خمسه وستين سنه حبا لأن يصلي أنت عارف أنا بسوق لك الكلام ده ليه قبل ما أقول لك قال الله وقال الرسول عارف ليه لأني خايف إن اليهود والنصارى بيتمنوا الصلاة وأنت مسلم ما بتصليش فخايف لربنا يسلب منك الإسلام يقلبك يهودي أو نصراني خايف عليك حزين عليك الحق نفسك الحق وتعال اقف بين ايدين ربك تعال تعال صلي هتقول لي ما بتصليش ليه انا نفسي اديك شويه كلام كمان عن الناس اللي بتشتهي الصلاه لكن هكتفي على دول لكن ممكن انت لما اقول لك ما بتصليش ليه تقول لي مش فاضي والله انا نفسي اصلي بس ما فيش وقت صح هتقول كده آه أجاوبك أنا بقى أقول لك أن الله عز وجل أخبرنا أن المال خادم وأن الدين مخدوم المال إيه؟ خادم والدين مخدوم قال رسول الله وكمان ما بتصليش على النبي طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول رسول الله سمعني الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إن الله قال إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عرفت ربنا اداك الفلوس ليه قول لي لا ما عرفتش برضه اقول لك الحديث ثاني الرسول مصدقه انا عارف انك بتحبه برضه ده رسول الله محمد عليه وعلى اله الصلاه والسلام بيقول ان ربنا قال تصدق اه ربنا قال ايه انا انزلنا المال لاقامه لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه عرفت ربنا اداك فلوس ليه تقول لي عشان بيحبني طيب يا اخي انكسف بيحبك وانت تكرهه بتكرهه ليه ما قلت لك ما بكرهوش طيب خلاص طب ما بتكرهوش ما زال السؤال قائم امال ما بتصليش ليه مش فاضي يعني ايه مش فاضي خايف تصلي لا الفلوس تروح لا يا ابني لا الذي اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة يدخل في قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أنا بذكرك بكلام ربنا ربنا بيقول في القرآن إيه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أطمن قلبك بكلام ربنا في الحديث القدسي يقول الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك شفت الحل ده انت لسه مش موافق معايا ان الرزاق هو الله الرزاق مين الله الله هو الرزاق طيب اللي بيدي الفلوس الله واللي بياخد الفلوس الله فاحذر ربنا بيحذرك بيقول لك يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى و... واسد فقرك والا تفعل املا يديك شغلا واسد فقرك من الغريب انك لما تيجي تكلم واحد ما بيصليش يا رب اهدي المسلمين للصلاه يا رب اللهم اهدي كل الناس للصلاه يا رب منهمك في خدمة الدنيا تارك للصلاة إذا نصحوا وذكروا أن الرزق مضمون من العجيب إنك تسمع كلمة عجيبة جدا إذا مريت على واحد في دكان يا عم الحاج تعال صلي شاب واقف بيشتغل في محل تعال صلي شباب في مصنع وانت معدي في المصنع رايح تصلي تعالوا صلوا في وظيفة قاعدين على مكاتب تعالوا صلوا الكلمة المشهورة اللي ذاعت وشاعت شب عليها الصغير وهرم عليها الكبير لا هي آية ولا حديث وإنما عبارة فجة منكرة يقول لك إيه يا عم العمل عبادة الإيه العمل عبادة عمل إيه وعبادة إيه العمل الذي يلهيك عن فريضة الله على عباده عبادة للشيطان صح ولا لا ما يبقاش عبادة لله بقى يبقى العمل ايه عبادة للشيطان مش عبادة لله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار يا تعيس يا شقي يلي بتعبد الجنيه يلي بتعبد الفلوس يلي مش عايز تسيب دقايق خايف لا تخسر خمسين قرش لا تخسر خمسين جنيه لا تخسر ألف جنيه لما تقفل محلك لمجرد انك تصلي آه تبقى عبد الجنيه تبقى زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار تبقى تعيس تعيس تبقى من الذين اتخذوا دينهم لهوا و ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا إنها مغالطات يطلقها من لا يرجون لله وقارا لو كان الجواب عليك بقى يلي بتقول لي مش فاضي يلي بتقول لي مش فاضي لو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله لكان أولى الناس بذلك المجاهد صح اللي بيجاهد في ايه في سبيل الله واقف والاعداء قدامه بيضربوا فيه بالسيوف ومع ذلك حال الجهاد امر بالصلاه ان نص الجيش يقف يحارب والنص الثاني يصلي لو كان يجوز لواحد مش فاضي انه يبطل صلاه كان اولى حد يبطل صلاه مين المجاهد او حتى المريض اللي انهكه المرض ابدا كان الخايف الخايف شرعت صلاة الخوف لا يتصور أبدا مسلم لا يصلي إلا امرأة حائض أو نفساء خلاص أنا ماليش دعوة أنا جبت من الآخر مفيش مسلم ما بيصليش إلا مين امرأة حائض أو أنت إيه أخبارك أنا ما ما أنا بسأل أنا ما قصديش أزعلك أنا حريص إن أحبك لكن بسألك هي حاجة من اتنين امرأة حائض أو نفساء دول إيه ما يصلوش لكن مسلم وما بيصليش ما تنفعش لا لا لا, لا. ما تحاولش مش ممكن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فوجد رجلين في آخر المسجد جالسين فناداهما فأقبلا يرجفان جم مخضوضين قال لماذا لم تصليا معنا ألستما برجلين مسلمين الرسول بيقول لهم ايه الستما بايه اهم حاجه انهم ايه رجال عشان ما يقوليش حاجه الستما برجلين ايه مسلمين لماذا لم تصلي معنا قال صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم يبقى الرسول بيشير انتوا مسلمين اه امال ما بتصلوش ليه فانا بقول لك برضو كلام النبي انت مسلم لا، طبعا طبعا طبعا طبعا خالص مسلم موحد بالله طب ما بتصليش ليه الاولاني قال لي مش فاضي واحد تاني يقول لي والله مش مساله قله فضل بس قضيه ان انا بقلع الجزمه واشمر القميص و- وابلل نفسي اما اروح اصلي واما اروح ما بلحق بنسى بنسى اصلي بنشغل شويه انت عارف مشاكل الدنيا كتير اقول لك لا ما تقلعش الجزمه انت خايف من قلق الجزمه ما تقلعهاش الدين يسر امسح عليها ايه يا عم الشيخ ينفع اه والله ينفع بس بشرط انك اصلا في البيت تبقى قبل ما تلبسها تعمل ايه تتوضى وتصلي شفت اه انا مش اوعى تقول لي شفتك اه انا خايف من هيجيب رجلي بقى واحده واحده ما انا هجيب رجلك للجنة خايف ليه ما تخافش والله هجيب رجلك للجنة شفت اول ما تقوم من النوم بتدخل الحمام اتوضى بالمرة تعرف تتوضى الشيخ هيتريق بقى لا والله بسألك بجد انت بتعرف تتوضى لو ما كنتش بتعرف تتوضى شوف تغسل ايديك ثلاث مرات وبعدين تتمضمض وتحط صباعك في بقك عشان تنضف سنانك او بالفرشه او بالسواك تتمضمض ثلاث مرات وتستنشق الاستنشاق انك تدخل ميه في انفك تاخدها ميه وبعدين تطلعها تاني تستنشق وتستنثر برضه ثلاث مرات وتغسل وشك ثلاث مرات ما تفكرش ان غسيل وش انك انت تروح عامل كده بس على الحتتين خدودك لا ده تغسل من منبت الشعر المعتاد مش منبت الشعر واحد اصلا هيجيبها من قفاء لا ها، من منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الذخ وما بين شحمتي الاذنين من ودنك دي لودنك دي دي حدود الوجه اغسل كل ده ثلاث مرات قول لي ما انا غسلت وشي بالصابونه بالشامبو قبليها معلش اغسلهم تاني بس المره دي بايه بنيه الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر اللي هو البول والبراز ده اسم الحدث الأصغر هترفعهم شفت بقى أهمية الوضوء إنك أنت لو ما توضيتش يبقى اسمك محدث آه لما تتوضأ يبقى اسمك مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب غسلت وشك خلاص تبدأ تغسل إيديك تاني تحت الحنفية كده تخلي أصابعك وتمشي إيدك مع المية لحد كوعك بعديه بسنة كده صغيرة تغسل دراعك اليمين ثلاث مرات ودراعك الشمال كمان إيه ثلاث مرات من اول ايدك وانت ماشي كده لحد اخر كوعك وبعدين تحط ايدك تحت الميه وتنطرها وتمسح راسك مره واحده ايدك تمشي على شعرك كده من اول شعرك او مكان الشعر لو ما عندكش شعر يعني من اول شعرك لحد اخره ولو حبيت ترجع تاني يكون اصبت السن رايح وجاي بعدين تمسح ودانك لو في في ايدك ميه بقيه من بتاع الشعر امسح ودانك من جوه وبره مفيش بل ايدك تاني وامسح ودانك شعرك مره واحده وودانك مره واحده اوعى تعمل ثلاث مرات مرة واحدة شعرك ومرة واحدة ودانك وبعدين اغسل رجليك اغسل رجليك كويس بقى وخلل أصابعك واطلع بقى من الحمام قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إذا قلت دول اتفتحت لك ابواب الجنة الثمانية يا شفت الجنة سهلة ازاي بس انت اللي تايه تايه مستعجل على ايه لانك بتنام لحد ما تقوم قبل ميعاد الشغل بخمس دقايق وتدخل الحمام جري جري جري وتلبس جري جري جري وتنزل جري ليه معلش ادي ربنا خمس دقايق كمان ما يستاهلش ربنا منك خمس دقايق يعني يستاهل خمس دقايق ولا ما يستاهلش ده هو اللي اداك عمرك واداك صحتك واداك كل خير عندك منه من الملك جل جلاله خدت بالك اتوضيت اطلع بقى البس شرابك وبدلتك وصلي اذا كنت صليت الصبح وده المفروض لانك ما تستناش الصبح لحد ما الشمس ما تطلع ها صلي ركعتين سنه الضحى تبقى شكرت نعمه ربنا عليك وبعدين اخرج طول ما انت لابس الجزمه دي على الوضوء امسح عليها قول لي يا عم الشيخ المسح على الشراب وعلى النعل كمان ما يهمكش امسح عليها عشان ما تتبلش في الحوض ولا في البتاع ولا تشيل سبسب ولا تحط قبقاب في اكل سير ولا حاجه ابدا لا سهله جدا الدنيا يسر وبعدين يبقى روح صلي واحد يقول لي يا عم الشيخ انت بتقول في ايه بس القضيه مش قضيه ان انا اقلع الجزمه ولا بتاع لا انا نفسي اصلي وبحب الصلاه بس المشكله ان الصلاه تقيله عليا كل من وصلي الاقي حاجه تحسني بتقول كده اه اقول لك انا سهله دي جدا سهلة جدا يا ابني دي لا هي مرض سرطان ولا هي فشل كلوي ولا هي م- مش مش مشكلة مش معضلة دي بسيطة لكن خطرها أكتر من الفشل الكلوي وأخطر من السرطان لأن ترك الصلاة يدخل جهنم والعياذ بالله بتقول إن الصلاة تقيلة عليك يخففها عليك إنك تعرف إن أنت عبد إن أنت إيه؟ عبد قول لي تاني عبد ما قلت لك أنا حر لا أنت مش حر أنت عبد ابن عبد عبد لمين؟ لله مش لحد وعمرك ما هتبقى حر الا لما تصلي تبقى حر مما سوى الله تبقى عبد لمين لله بس لكن طول ما انت خايف من المدير تبقى عبد المدير خايف من على الفلوس تبقى عبد الفلوس خايف على الجزمه تقلعها تتسرق تبقى عبد الجزمه خايف كل اللي انت تخاف منه وتخاف عليه تبقى عبده يوم ما تصلي وتستسلم تبقى عبد مين لله وكل ده بقيت حر منه بقيت حر منه فعشان كده خلي بالك عشان تتخلص من التقل ده تعرف انك عبد وان اعمالك عليك مستحقه عبد واعمالك عليك ايه مستحقه مش بمزاجك هي دي فرض لازم تصلي وانا اقول لك هي تقيله عليك ليه بالعكس هي مش تقيله ابدا دي سهلة جدا بس انت لما خدمت الشيطان الشيطان مشيت في سبيله ها عكست واحدة واضلتها شتمت واحد وذليته سرقت فلوس واحد وفقرته أزيت واحد وعمل لما مشيت في طريق الغواية وطريق الشيطان الشيطان خدمك سويلك سهلك أقنعك قواك جراك على فعل المعاصي فلما تيجي تسيبه وتروح لربنا يعمل ايه يشبط فيك ابدا تعال حبيبي ده مين الشيطان اشتغل لا تسيبني وتروح فين لا لا خليك معايا ويشد فيك الشيطان ربنا بيقول ايه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين هو الشيطان وراك لما تكفر ويقول لك انا بريء منك يا عم انا بخاف من ربنا فتبرأ منه قبل قبل ما يتبرأ منك سيبه قبل ما يضيقك اهرب منه قبل ما يكفرك قول لي الصلاة تقيلة عليا وكل ما انوي الصلاة حاجة تحسني جاهد انت مش فاكر مرة جيت تنام مش جاي لك نوم جاهدت نفسك عشان تنام حصل اه حطيت مخدة فوق دماغك وربطت عينيك واتغطيت وقفلت الباب وسكت العيال جهاد في سبيل النوم انا عايزك تجاهد مرة في سبيل الله انك انت تجاهد نفسك عشان تصلي صلي ادخل الصلاة وقرب على ربنا وقول له يا رب إلهي وسيدي ومولاي عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت إلهي أريدك ولا أطيق أحبك ولا أستطيع تخطفني نفسي ويراودني الشيطان ويغرني الهوى ويتخطفني الناس وتشغلني الدنيا عنك فخذ بيدي إليك وانصرني على كل ما يشغلني عنك اسكت وابكي عيط لربنا قلت لك قبل كده حين تتعامل مع الله استعمل أخلاق الأطفال فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئا فلم يعطه يبكي عليه أنت اطلب من ربنا أنه يهديك للصلاة اطلب من ربنا أنه يهديك ولما ما يديكش عيط له عيط له اه دايما بقول الدموع غاليه اللي احنا بننفقها لكل حاجه غير ربنا عند ربنا غاليه قوي لذلك ينبغي انك لما تحس ان الصلاه تقيله عليك قول لنفسك شفت واحد كان مريض فبيقدموا له اكل مش قادر ياكل حصل كده والله اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم حط يوم بقه مش قادر يبلع مش قادر فكان بيضرب نفسه كده على صدره ابلعي ابلعي ابلعي اه اهو انا عايز اقول لنفسك قول لنفسك كده صلي صلي صلي ادخل المسجد والجأ لربنا وربنا كريم يا سلام لو تعرفه بيقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه انت بس تعالى ربنا مشي يجي لك جري هروح قرب له بس انت سنتي يقرب لك متر جرب تعال بس لربنا وهو هيساعدك وياخد بايدك اول مره هتبقى تقيله شويه تاني مره مع الصدق هتخف شويه تالت مره هتخف اكتر رابع مره خلاص هتحب الصلاه وتبقى الصلاه نعيم وقره عين بس الشرط الصدق لكن اول مره تقيله تاني مره تقل قول لنفسك لا يبقى انا ما صدقتش مع ربنا لو صدقت كنت كنت حبيت الصلاه كنت حبيت الصلاه واحد يقول لي لا لا انا مش قصدي كده والله برضه مش يعني سيبك اللي يقول لك مش فاضي ده كذاب هي الصلاه 10 دقائق اللي يقول لك ما- ما- مساله قلع الجزمه ما قلعش الجزمه ده ده, ده كلام فارغ ده اللي يقول لك الصلاه تقيله عليا لا تقيله ولا حاجه احنا بنعمل حاجات اتقل من كده امال ايه المشكله يا ابني يقول لك اصل كل اللي بيصلوا دول حراميه مشكله شوف تعدي كده على المسجد تلاقيهم كلهم كده ازاي بس يا عم الحاج ده المصلين ربنا قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ازاي تقول الكلام ده واحده تقول لك ده كل النساء اللي بيصلوا دول كده كده يعني اه اه هي دي المصيبه نقول له لا وان كان اللي بيصلوا حراميه انا عايزك انت تصلي وتبقى قدوة وأمين وشريف وصادق وأقول لهم هي دي بقى الرجالة اللي بتصلي سيبني منكم اللي عايز يصلي صح يصلي زيي بقى أنا عايزك تبقى أنت الراجل بتاعهم تبقى أنت الأستاذ تبقى أنت الإمام الكبير قوي تبقى أنت أحسن واحد في اللي بيصلوا ويقول لي معلش أصل في مشكلة تانية في مشكلة تانية إيه المشكلة التانية يقول لك كل ما أصلي تحصل لي مصيبة كل ما اجي اصلي تحصل مصيبه في مره دخلت اصلي جزمه اول لبسه لسه جايبها ب 600 جنيه اتسرقت في يوم صليت وحسيت براحه كده واتبسطت قمت نمت في المسجد قمت لقيت المحفظه اتسرقت في يوم صليت وانا مروح من الجامع لقيت ابني العربيه خبطته كسرت رجله رجع وهكذا هقول لك معلش كل ده بيحصل لان ربنا بيحبك عايزك فعايز يجيبك ربنا عمال يزنق عليك عشان عشان تقول له يا رب سيدي عشان تدعوه من لم يسأل الله يغضب عليه ولما تعيش في عافية على طول ما بتقولش يا رب فربنا بيبتليك عشان ايه عشان تقول يا رب وكمان ده اختبار لأن ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة فأنا بقول لك لا ما تخافش ما تخافش لما تحصل لك المصيبة دي قول له لك الحمد يا رب أنا بحمدك واشكر فضلك واشكر فضلك إن أنت بتبتليني عشان تشوفني صابر ولا لا لا صابر لا جامد يا رب مش هتفش انا معاك يا رب مهما عملت فيا ساعتها ربنا يحبك ويعافيك من كل بلاء ويديك نعم كتير قوي قوي قوي قوي قوي واحد تاني تقول له ما بتصليش ليه يقول لك شوف يا عم الحاج انا هقول لك ببساطه القضيه مش قضيه الصلاه المهم هنا ادام القلب ابيض خلاص هي ايه الصلاه يعني مش مشكله الصلاه المشكله ان انا الحمد لله ما بأسيش حد وبشكر ربنا بحبه قوي وحتة الصلاة دي هي اللي فضلة بسيطة مش مشكلة خالص أقول له معلش أصل موضوع القلب ده اللي يعرفه مين؟ الله اللي يعرف موضوع القلب ده مين؟ الله ممكن يكون قلبك أبيض بس أنا معرفش اللي يثبت ان قلبك ابيض انك تصلي اللي ما بيصليش احنا عندنا خبر ان قلبه اسود من النبي فانا مش عارف بقى صراحه انت اصدق ولا النبي انا ما اعرفش انت اصدق ولا النبي إن- لا انا بساله لك لكن انا عارف يقينا ان النبي اصدق منك ومن عشرة زيك وما ينطقه عن الهوى وهو أخبرنا أن بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ومش ممكن واحد يبقى كافر وقلبه أبيض لا يمكن لا يمكن فما تقوليش بقى قلبي أبيض إذا أنت قلت لي قلبي أبيض وبتحب الناس وما بتأذيش حد وبتحب ربنا طب ما بتصليش ليه تقول لي مش مهمة تبقى غلطت في حق ربنا يبقى انت بتقول على ربنا انه بيقول على حاجات مش مهمة ايه رأيك بقى لو المدير بتاعك في الشغل قال لك شيل المكتب ده من هنا حطه هنا جه لك قاعد زي ما انت بيقول لك ما شلتوش ليه تقول له ايه تقول له مش مهم يقول لك ايه كلامي مش مهم هيقول لك كده اه ده انت بتقول على كلامي ازاي تقول على كلام ربنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه تقول على كلام ربنا مش مهم تكفر عشان كده كان جزاء تارك الصلاه انه ايه كافر دي مشكله مصيبه كبيره فعشان كده بقول لك لما تقول لي المهم القلب لو قلبك سليم تعمل ايه صلي وتعالى نجرب هندخل نصلي يلا طب ما هصلي من بكره اه دي برضه حجة واحد تاني لما تقول له صلي يقول لك إن شاء الله هصلي من يوم الجمعة صلي يقول لك هبدأ من أول رمضان صلي آه طب إيه رأيك لو مت قبل الجمعة يقول لك أموت بنية صالحة ربنا عارف نيتي إن أنا ناوي أصلي أقول لك النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد رغم أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح يبقى النية الفاسدة إيه؟ تفسد العمل الصالح لكن النية الصالحة ها؟ لا تصلح العمل الفاسد يعني لما واحد يبص لواحدة متبرجة يقول أنا بأتأمل في جميل خلق الله ببص لها عشان أقول سبحان الخلاق ينفع كده؟ ما ينفعش يبقى زاني تبقى العين إيه؟ زانية وأنا خاف اللي يعمل كده إنه يكفر لأن ده استهزاء ما ينفعش فتقول لي أنا ناوي أصلي ناوي ألتحي ناوي أتصدق ناوي أعمل ده كل دي مش نية دي أمنية وأصحاب الأماني في جهنم سلم يا رب سلم النية أن يتبعها عمل واحد يقوم يقول لك إيه ما بتصليش ليه أصلا أنا بعمل ذنوب تقيلة فلما بطل الذنوب دي أبقى إيه أبقى أصلي واحد بيتعامل مع نساء واحد يعرف واحدة واحد مدمن عادة سرية واحد حرامي بيسرق فلوس كتير واحد شغال في شغلانة حرام واحد إلى آخره مؤذي يقول لك أنا بس أما توب من الحاجات دي بصلي لا صلي وربنا يوفقك إنك تتوب أنت لو كنت مفكر إنك تقدر تتوب بنفسك تبقى عبيط يا ابني انت عمرك ما هتقدر تتوب الا لما ربنا ياخد بايدك عشان تتوب نعم انتبه الى هذا يقول لي بعمل ذنوب كثيره توب وصلي مش قادر اتوب صلي وربنا يعينك وتتوب ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واحد يقول ايه هو انت مكبر العمليه كده ليه حاسب علينا شويه ايه يعني يا اخي ده ربنا غفور رحيم دي رحمه ربنا واسعه اصبر انا خايف انا اصبر عليك الموت ما يصبرش خايف لا تموت على كده تبقى تبقى مصيبه تموت على الكفر خلي بالك ربنا غفور رحيم لكن تعجبني أوي أوي أوي أوي كلمة واحد من السلف يقول إيه رجاؤك رحمة من لا تطيعه خذلان وحمق ده أنت تبقى غبي أوي لما تبقى ما بتسمعش كلام ربنا وتقول له يا رب رحمتك طب رحمته منين وانت ما بتسمعش كلامه تسمعش كلامه اسمع كلامه اطع اوامره سر في طريق في الطريق اليه وبعد كده قول رحمة ربنا رحمة ربنا واسعة يبقى لو قصرت يرحمك ربنا أظن أظن استوفينا الأعذار كلها اللي ممكن واحد يتحجج بيها ولا حد عنده حاجة تانية يا جماعة حد بيسمع من الناس حاجة كمان آخر حاجة عندي إن يقول إيه أصل أنا صراحة حاسس إن صلاتي مش مقبولة أصلي كده وحاسس إن ربنا مش هيقبل مني الصلاة أقول له لا لا لا لا, لا. بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه انا عند ظن عبدي بي انا ايه عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء انت بس انت ابدا وايه وصلي وربنا هياخد بايدك ابدا وصلي وربنا هيوفقك ابدا وصلي وربنا هيعينك ابدا وصلي وربنا سبحانه وتعالى هينصرك على نفسك ابدأ وصلي وربنا هيقبل لما انت تحسن الظن بالله وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم إخوتاه لماذا نصلي أولا الصلاة أم العبادات الصلاة إيه؟ أم العبادات سبحان الملك سبحان الله العظيم الصلاة دونما سائر العبادات أمر الله أن تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا أمر العبد حال الصلاة أن تستغرق الصلاة قلبه ولسانه وجوارحه واحد يقول شفت هو ده بقى اللي مخليه ما بصليش عشان اما بصلي بسرح اقول لك لا صلي برضه برضه ايه صلي واسرح وجاهد انك ما تسرحش واستعين بالله وربنا يعينك ويوفقك ويجعلك تصلي من غير ما تسرح ان شاء الله قال تعالى وقوموا لله قانتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغلا ان في الصلاه لايه لشغلا فحرم على المصلي الاكل والشرب والالتفات والحركه بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات تفرض على بعض الجوارح دون بعض الصائم يباح له أنه يتكلم صح ويتحرك ويروح يجي المجاهد يتلفت ويتكلم الحاج يأكل ويشرب أما الصلاة فجمعت كل أنواع العبودية الصلاة فيها شبه من الحج استقبال القبلة وفيها شبه من الصيام منع الأكل والشرب فيها آه، شبه من الجهاد الثبات والانتباه والتركيز عبودية شاملة للقلب والعقل والبدن واللسان فللسان عبودية اللسان في الصلاة الشهادتان التكبير التعوذ البسملة تلاوة القرآن التسبيح التحميد الاستغفار الأدعية أما الجوارح فالركوع والقيام والسجود والاعتدال خفض ورفع وقعود العقل عبودية العقل في الصلاة التدبر والتفكر والتفهم والتفقه أما عبودية القلب في الصلاة خشوع ورقة خوف وطمع التزاز ضراعة بكاء سبحان الملك أنا اللي ما بيصليش بعتبره محروم ها أيها المحروم يا سلام يلي ما بتصليش لو تيجي مرة تقف عشان تصلي وتستشعر قول رسول الله لسه ما بتصليش على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت يا سلام لما تعيش دي لما تحس دي انك واقف تصلي كده ايديك على صدرك وحاسس ان ربنا الله الله جل جلاله ينصب وجهه الى وجهك عشان كده تحس الناس يخرجوا من الصلاة ووشهم منور يحس ان هو خارج من الصلاة وقلبهم صدرهم منشرح مبسوط مستمتع ملتذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة شوف الصلاة شوف الصلاة حلوة ازاي شوف جميلة ازاي ازاي شوف لذيذة ازاي شوف لما الرسول بيقول ايه يخبر ان الله جل جلاله يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين تحس ان انت واقف في الصلاة واقف قدام مين اه عارف يا اللي ما بتصليش لو آه، قالوا لك تعالى في سهرة الليلة دي في بيت محمود الخطيب تروح في سهرة الليلة دي عشان تقابل محمد هنيدي تروح تروح تقعد معاه وتتكلم معاه تروح تروح عارف لو ما تصليش لو قالوا لك في احدى الليلة دي تعالى عشان تقعد في بيت عمرو دياب تروح تقعد معاه يعني تروح مع حسام حسن لعيب الكوره تروح ها تروح جري طيب مع الوزير الفلاني ها تروح تقعد معاه تروح طيب تقعد معاه وتتكلم معاه ويقولوا لك يلا عشان نمشي تقول ايه سيبونا قاعدين شويه سيبونا قاعدين شويه صح كده طب احنا بنقول لك في النهارده ربنا عزمك في بيته انك تيجي تتكلم معاه شويه مع مين مع مين شوف مع مين مع الله الله ملك الملوك الكبير المتعال مالك الكون والملكوت الله اجي اجي اجي ربنا ده ده أنا- ده ناجي ده ناجي على وشي ده ناجي زحف اروح وقطعوني بعديها بس بس قابل ربنا اه دي بسيطه خالص تتوضى وترفع ايدك كده وتقول الله أكبر تبقى واقف قدام ربنا تقول الحمد لله رب العالمين يوم ربك يقول لك حمدني عبدي تقول الرحمن الرحيم يقوم ربك يرد عليك يقول مجدني عبدي تقول مالك يوم الدين يوم ربنا يقول لك أثنى علي عبدي يا في أمتع من كده في ألذ من كده في أعظم من كده في أبهى من كده في أجل من كده مش ممكن انت بتكره كده رافض انك تيجي لربنا ليه رافض انك انت تدخل بيته ليه عمل فيك ايه وحش زعلك في ايه اذاك في ايه ده انت كل ذرة في جسمك منه وكل ما تملكه في حياتك منه وكل عشتك بإذنه واستمرارك في الحياة بمشيئته وقدرته ليه بتفر منه ليه مش عايزه ليه بتبعد عنه ليه مش عايز تقف قدامه وهو كل يوم يقول لك تعالى حي على الصلاه حي على الفلاح ليه مصر تبقى خايب ليه مصمم تبقى خسران ليه ليه مش عايز تقرب لربك رافض ليه بعيد ليه مش عايزه ليه مش محتاج حاجة منه يا ابني ده انت وحياتك في ايده يدمرك يضيعك يخسف بيك الارض ياخدك واما تقف بين ايديه ويقول لك عبدي دعوتك الى بيتي فلم رفضت ان تلبي لما يقول لك عبدي امرتك بالصلاه ما صليتليش ليه تقول له ايه تقول له ايه جاوب الصلاه الصلاه يا جماعه انا هسالك سؤال الصلاه فيها حاجه وحشه متعبه يعني مؤذيه يعني امال ليه ما بتصليش لسه السؤال برضه عمال ي- يرن في دماغي انت ما بتصليش ليه شفت سمعت كلامك اهو ما بزعقش انت ما بتصليش ليه ليه مش عايز تصلي رغم ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو روحه بتخرج شوف لدرجة ايه وهو روحه ايه بتخرج يقول الصلاة الصلاة الصلاة اتقوا الله في الصلاة وما ملكت ايمانكم شوف بقى لما الرسول وصاك وصيه لو ابوك وصاك وصيه قال لك لما اموت اعمل كذا تقول وصيه ابويا معلش طب ده النبي اللي هتيجي يوم القيامة خلي بالك وانا خايف عليك من الحتة دي ان يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس عريان غلبان حافي شايل ذنوبك على ظهرك ماشي فوجئت بحوض مية كبير وانت عطشان حلقك هيتقطع من العطش وبطنك بتتمزق من الجوع والحرق مغرقك لحد ما ودانك وانت ساعتها شفت النبي فرحت جدا مين ده قالوا لك النبي محمد جري جري رسول الله جري جري قال لك سحقا سحقا ابعد قلت لك صلي ما صليتش آه ترجع شكلك ايه ساعتها شكلك ايه ساعتها وبعدين تتطاير الصحف وتقبل على الحساب عارف اول ما يحاسب عليه الرجل الصلاه الصلاه اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه ايه الصلاه فان صلحت صلح سائر عملي وان فسدت فسد سائر عملي عشان كده اسمح لي بقى ادخل معاك في حته غويطه شويه وهقول لك ان تفاضل الناس اليوم بتفاضلهم في الصلاه الصلاه ميزان تتابع بيه زيادة الإيمان ونقصان الإيمان عارف الدكتور أول حاجة يعملها يبقى بيقيس إيه بيقيس الحرارة حرارة المريض هي حرارة الإسلام في قلبك بإيه بالصلاة بالصلاة الإمام أحمد قال كده قال واعلم أن قدر الإسلام في قلوب الناس على قدر الصلاة عندهم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة الناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها الصلاة هي المقياس الصحيح الذي يحكم به على دين الرجل ليس امتياز الناس بأموال ولا بغيرها إذا أردت أن تعرف قدرك في الإسلام ففتش عن قدر الصلاة في قلبك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك إذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى مدى تعظيمه للصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده أيضا الصلاة شعار حزب الله المفلحين قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و وينهون عن المنكر و ويقيمون الصلاة اسمع اسمع آيات جميلة يا سلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سبحان الملك آية سيب أولئك إيه سيرحمهم الله يلي بتقول رحمة ربنا واسعة الرحمة مقصورة على هؤلاء على هؤلاء أولئك سيرحمهم الله قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال مجاهد في التفسير الصلوات الخمس الصلوات الخمس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا مصلي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء أبشر يا مصلي أنت من الصديقين والشهداء هؤلاء المصلون هم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما تارك الصلاة فمن حزب الشيطان من حزب الشيطان من حزب الشيطان الصلاة خير موضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر ف... فليستكثر كان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما في اليوم والليلة يصلي يصلي أربعين ركعة يصلي إيه أربعين ركعة في اليوم سبعتاشر فرائض واتناشر رواتب يبقوا كم تسعة وعشرين وحداشر قيام ليل أربعين أربعين صلاة في اليوم عارف من تعظيم أمر الصلاة إن ربنا لما فرض الصلاة فرض كم صلاة في اليوم خمسين صلاة لأنها فرض عظيم كلكم حافظين الكلام ده لأنكم شفتوه في التلفزيون إن ربنا فرض الصلاة فوق سبع فوق سبع سماوات في ليلة المعراج ما أمرش بها في الأرض فرض الصلاة فوق إيه سبع سماوات وبعض الناس قال بعض العلماء قال إيه قال إن الصلاة فرضت مرتين لأن الرسول كان بيصلي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قبل المعراج ففرضت مرة في الأرض ولتعظيم قدرها فرضت مرة أخرى في السماء السماء السبعة بدون واسطة ما ربنا لم يقل يا جبريل أبلغ محمدا أني أمره بالصلاة لا ده ربنا سبحانه وتعالى رفع محمدا ما تصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام لفوق دي السماء السبعة وأمره وكلفه بالصلاة أول ما كلفه عارف كلفه بكم صلاة خمسين صلاة يلي مستثقل الخمسة لو كانوا خمسين كنت عملت إيه يبقى واجب عليك تحب النبي بتحبه طب صلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ربنا فرض عليه خمسين صعد فقال يا رب أمتي ضعيفة فخفف عني فخفف عن الأمة لحد ما بقت خمسة وقال لا يبدل القول لدي خمس في العمل وخمسون في الأجر اعمل خمسة تاخد أجر خمسين ما عملتش هتضيع هتضيع خالص الصلاة خلي بالك من دي بقى تغيير لوجه الحياة تغيير للفكر أنا زمان لي خطبة الجمعة بعنوان نظارة الإسلام هي مش عاجبة بعض الناس لكن كنت بقول فيها إن أنت لازم عشان تعيش لازم تلبس نظارة الإسلام تشوف بيها كل شيء فكل شيء في الدنيا تشوفه بإيه؟ يعني إيه؟ عارف لو واحد لابس نظارة سودة يشوف الدنيا سود حمراء يشوف الدنيا حمراء خضراء يشوف الدنيا خضراء لما يلبس نظارة الإسلام يشوف الدنيا آه دي اسمها قضية أسلمت الحياة اسمها إيه؟ أسلمت الحياة أن نعيش الحياة في ظل الإسلام فشوف الشغل بعين الإسلام والجواز بنظر الإسلام والأكل في نظر الإسلام والشرب في نظر الإسلام والأعاد والقيام والخروج والتعامل مع الناس والسلام على الناس والكلام مع الناس كل حاجة أشوفها بإيه؟ بالإسلام من وجهة نظر الإسلام اللي يغير وجه الحياة بالطريقة دي إيه؟ الصلاة لما فوجئ قوم شعيب تسمع عن شعيب؟ تسمع عن واحد اسمه شعيب؟ كان بيشتغل إيه ده؟ كان إيه؟ كان نبي كان رسول بيسموه خطيب الأنبياء وإلى مدين أخاهم شعيبا فسيدنا شعيب كان نبي رسول أرسله الله إلى إيه مدين إلى قوم مدين اسمهم إيه مدين فوجئ قومه في يوم من الأيام أنه بيدعوهم إلى التوحيد والتقوى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط الآيات روح اقرا في سوره هود كده هتستمتع هتستمتع ها بخطيب الانبياء شعيب وهو عمال يجادلهم ويكلمهم ويقول لهم وياخد منهم بيحاول هم كانوا بيطففوا المكيال والميزان ففوجئوا كان هو عايش وسطيهم فوجئوا مره واحده كده عمال يقول لهم اعبدوا الله قولوا لا اله الا الله ما تطففوش المكيال والميزان انا شايفكم ناس طيبين اني اراكم بايه بخير وخلي بالك برضو ادي سبب جه معانا ان واحد يقول لك عارف انا ما بصليش ليه عشان انا بكره السنيه واحد قبل كده جاء قال لي انت كافر ما بتصليش ليه يا كافر فانا كرهت الصلاه عشان كده اقول لك لو انت بتصلي للسنيه ما تصليش انت بتصلي لمين ربك يا اخي ربك إلهك اللي خلقك مالكش دعوة بالناس وبقول للسنية أحسنوا معاملة الناس اتقوا الله يقول لي يا عم الشيخ دول ما بيسلموش غير على السنية اللي زيهم الرسول قال ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف سلموا على الناس كلها يا أخي سلم على الناس كلها انت الحجة عندنا الشرع مش السنية صح ولا لا انتوا زعلتم طب انا اسف حقكم علي خلاص صالحنا نرجع بقى للراجل اللي ما بيصليش ده عشان عايزينه النهارده لازم يصلي ان شاء الله يا رب اهديه يا رب يا رب اهدي كل مسلم يا رب يا رب اهدي كل البشر والله والله والله نحن نحب لكل البشر أن يدخلوا الجنة بس يسلموا و... ويصلوا ربنا يهديهم يا رب قال لهم إني أراكم بخير الدعوة كده إنك لما تروح لواحد ما بيصليش قول له أنت راجل طيب لكن أنت ما بتصليش ليه واوعى تكذب يكون مش طيب وتقول له انت راجل طيب لكن كل واحد من الناس فيه جانب طيب صح ولا لا يعني ممكن تلاقي واحد ما بيصليش لكن لما تيجي تقول له مثلا يعني ايه اه احنا بنبني مسجد يقول لك ادي ثمان شكرتين اسمنت من معاك بيحصل اه لما تبقى قاعد كده وتقول والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك عليه الصلاه والسلام ممكن تلاقيه بيحب النبي صح ولا لا لكن ما بيصليش الناس فيهم خير بس محتاجين اللي ياخد بايديهم بالراحه بالراحة عشان كده شعيب عليه السلام قال لهم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين شوف الترغيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا إيه استغربوا جدا إيه ده انت إيه اللي جرالك قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد آه شفت الكلام الصلاة هي اللي غيرت مين شعيب الصلاة خلته داعية للتوحيد قالوا له أيوة إحنا عرفنا إيه اللي جننك الصلاة اللي أنت بتصليها إنك لأنت ليه الحليم الرشيد وعشان كده بقول لك يا اللي ما بتصليش يا عبد الله صلي ولما تصلي هتلاقي واحد يجي يقول لك ايه ده ضحكوا عليك عملوا لك غسيل مخ بوظوا دماغك خلوك تصلي للدرجة دي وصلت بيك لانك تصلي معلش هم قالوها قبليك لكل الانبياء ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ما تسمعش كلام حد ما بتصليش ليه يقول لك اصل هم السنيه بيطولوا الواحد بيركع لما وسطه يتكسر ويسجد لما يحس ان عينيه هتخرج من نافوخه اقول لك ما تزعلش لا يا ايها المسلمون ايها الاخوه الملتزمون خففوا الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليه فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة خفف لكن أنا عايز أقول لك بقى معلش ما تزعلش مني ما هو أنت كل واحد يقول اللي له واللي إيه واللي عليه أنا قلت اللي ليك اسمح لي أقول لك بقى اللي عليك يعني لما تقف قدام ربنا ربع ساعة تبقى تقيلة وتقعد قدام ماتش الأهلي والزمالك ساعة ونص تبقى حلوة ها يعني يعني تقف كده على الخط تتفرج على الماتش ساعتين تبقى حلوه قوي ولذيذه لكن الوقفه قدام ربنا هي اللي صعبه خليك حلو بقى خليك حلو عشان احبك لازم تقف قدام ربنا برضه خاشع وتحب الصلاه وتصبر لان الصبر له اجر له اجر عظيم جدا ما لقوش اوضح من الصلاه في حياه شعيب فكانوا لانهم كانوا بي- بيشاهدوا صلاه شعيب عليه السلام ويتعجبون لحسنها وطولها فقالوا يا شعيب اصلاتك ايه تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء وبيقول لهم ما ايه ما تنقصوش المكيال والميزان قالوا له احنا احرار فلوسنا ننقص المكيال والميزان على كيفنا زي لما نيجي نقول لك صلي تقول على مزاجي اما يجي لي مزاجي اصلي عارف انت لو صليت صلاتك ما تنفعش لانك بتصلي لمزاجك ما بتصليش لله انا عايزك تصلي لله تصلي لمين لله الصلاه يا جماعه تغير وجه الحياه تغير ايه وجه الحياه الصلاه مدرسه خلقيه تهذيبيه عمليه تغرس في النفس الانضباط الصلاه تدرب على حب النظام الصلاه التزام دقيق في شؤون الحياه الصلاه تعلمك الحلم والأناه والسكينة والوقار الصلاة عارف الصلاة تعمل ايه آخر حاجة بتنمي العقل بتعلمك أن تحصر ذهنك في المفيد النافع الصلاة تعودك تركيز الانتباه لمواقيت الصلاة وشروط الصلاة واستصحاب الطهارة والحذر من مبطلات الصلاة الصلاة تعلمك التركيز العقلي في معاني القرآن وعظمة الله ومعاني الصلاة واستحضار الخشوع الصلاة كمان بقول لك تعال صلي والله هتتبسط هتفرح هتحس بنعيم في قلبك الصلاة راحة نفسية طمأنينة روحية سلامة من الغفلة اللي بتصرف الإنسان عن رسالته الصلاة يا ريت يا ريت الأطباء النفسيين لما يشوفوا مريض نفسي يعلموه الصلاة يعلموه انه يصلي يوجهوه لربنا قلت لكم اخ قبل كده طيب اوذي ظلم ظلم شنيع جدا اجير عليه فقال طب سيبوني اصلي فوقف صلى ركعتين وبعد ما خلص صلاه نهيت كده يا سلام الحمد لله ان لينا رب نلجا اليه اه بعد ما تخلص صلاه تحمد ربنا ان ربنا ما عملكش ساعة تصلي وساعة ما تصليش اي وقت يعجبك في الليل ولا النهار تعمل ايه صلي صلي قل لي حسب يا عم الشيخ حسب انضبط فقهيا في اوقات يكره فيها الصلاه واوقات يحرم فيها الصلاه اقول لك قال الفقهاء ان في هذه الاوقات تجوز الصلاه ذوات السبب وهنا صلاه ذات سبب زي صلاه التوبه ان اللي يذنب ويتوضا ويصلي ركعتين ربنا يتوب عليه صلاة الحاجة إن يصلي اللي يتوضأ ويصلي ركعتين يقول أسأل الله العظيم أسأل الله رب العرش الكريم أسأل الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يفرج الله همه الصلاة تفريج للهم الصلاة لطلب الحوائج الصلاة للاستخارة لما تبقى مشتت في موضوع أتجوزها ما أتجوزهاش أتجوزها ما أتجوزهاش صلي صلاة الاستخارة وربنا يوريك الخير فين اسيب الشغل ما اسيبوش اسيب الشغل ما اسيبوش اسيب الشغل ما اسيبوش صلي ركعتين استخاره وربنا يهديك للصواب متردد اشتري العربيه دي ما اشتريهاش حلوه وحشه مخدوع فيها مغلوب صلي ركعتين استخاره وربنا يوريك الخير اعمل كذا ولا كذا كذا ولا كذا كذا ولا كذا اودي ابني ازهر ولا مدرسه خاصه صلي وربنا بس اوعى تيجي تستخير بقى اصلي ولا ما اصليش اه ما تنفعش الاستخاره في اعمال الخير أعمال الخير الواجبة لا تحتاج لا يجوز فيها استخارة لأنها إيه؟ واجبة عليه واجبة عليه الصلاة راحة نفسية يا جماعة بقول يا ريت الأطباء النفسيين يعلموا الناس الصلاة وجبات روحية حقن الصلاة دي حقن دواء والله والله دواء حقن صحية شرعها خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا الله تروي الظمأ الروحي تشبع أشواق النفس الصلاة علاج وشفاء علاج من القلق لأنك تعرف أن ليك رب يصرف الأمور علاج من الجزع ايش ربك بيقول ايه؟
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الصلاة علاج لعقدة الذنب عارف زي ما قلت لك واحد يقول اصلا انا مدمن العاده السريه يا رب تب على عصاة المسلمين يا رب يا رب تب على كل عاصم مسلم يا رب فعشان كده مش قادر اصلي فك العقده دي الصلاه قال تعالى واقم الصلاه طرفي النهار و وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات يقول لي يعني اروح اقابل واحده وارجع اصلي اقول له لا ما تقابلهاش وتحصلي قلت لو قابلتها ما صليش اقول لا برضه صلي صلي وربنا يتوب عليك كان رجل من اصحاب النبي محمد ما تصلي عليه عشان تعرف ان كل ابن ادم ايه خطاء قابل واحده فاصاب منها قبله اصاب منها ايه قبله فقالت ما ان الله قد اذهب الشرك وجاء بالاسلام فمشى وهو يلتفت شيء عجيب جدا لما تتخيل معايا الحديث ده مشي وعمال هي واقفة عند ال- هناك وعمال ماشي ويبص عليها ويمشي يبص عليها ويمشي حتى اصطدم وجهه بحائط فنزل على وجهه الدم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه على وجهه وإيه ودمه على وجهه دم نزل على وشه قال ما بك قال قابلت امرأة كنت أعرفها في الجاهلية فكان مني كذا وكذا قال اجلس بيستدلوا بيه ان الدم لا ينقض الوضوء لان الرسول ما قالوش روح اتوضى بس موضوعنا دلوقتي اوعى تدخل في مشاكل فرعيه خليك في موضوع الصلاه نعم فقال له اجلس جلس حتى اذن لصلاه العصر فصلى الصلاه ثم سلم فقال اين الرجل الذي اصاب الذنب ده مين اللي بيقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ها انا يا رسول الله قال هل صليت معنا العصر قال نعم قال قم فقد غفر الله لك ان الحسنات يذهبن السيئات صلي صلي وربنا يتوب عليك صلي وربنا ياخد بإيدك صلي لو ما بيصليش إلا المتقين ما حدش مننا هيصلي ما حدش مننا يصلي اللهم ارزقنا الصلاة والعمل بها نعم صلي وإن أذنبت فتب وصلي وإن عدت إلى الذنب مرة ثانية تب تاني وصلي مرة ثالثة تب ثالث وصلي مرة عشرة برضه تب وصلي مرة ألف برضه تب وصلي ما تبطلش صلاة اوعى الشيطان يضحك عليك وتبطل صلاة لا صلي صلي على طول لأن الصلاة كفارة للسيئات وماحية للخطيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلاة خمس صلوات الصلوات الخمس كفارة لما بينها قال رسول الله ما تصلي عليه يا عم صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل يعتمل يعني شغال في مصنع أكتر حاجة شفتها بتوسخ الإيدين والهدوم والوش الناس اللي شغالين في, في مصانع النظارات بيطلع عليهم بتاع بني كده ها نفترض واحد شغال في مصنع نظارات الرسول بيقول إيه أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنهار فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ والعرق فكلما مر بنهر اغتسل هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قال فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها اسمع حديث بقى جميل قوي هتفرح بيه بس تدفع كم وانا موافق على الصفقة دي انت تصلي على النبي وانا اقول على طول عليه وعلى آله الصلاة والسلام أصل عايزين صاحبنا ده يصلي على النبي برضه يعني عايزينه يصلي يصلي ركعات ويصلي على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام الحديث عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء وورق الشجر يتهافت فأخذ بغصن من شجرة فهزه فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت الورق عن هذه الشجرة صلي صلي بقى صلي عشان ذنوبك تخرج قال رسول الله وده حديث جميل كمان بس محتاج انك انت تدفع ايوه تصلي على النبي يعني عليه وعليه الصلاه والسلام الرسول بيقول ايه اذا قام العبد المؤمن في الصلاه جيء بذنوبه فوضعت على ظهره فكلما ركع وسجد تساقطت عنه ذنوبه حتى يخرج من الصلاه وليس على ظهره شيء يا صاحب الذنب الثقيل صلي صلي تتساقط ذنوبك الصلاه حفظ وحماية احنا كده طولنا ولا لسه يعني لسه ما صلاش معاك لما تصلي نعم قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لما ربنا يقول لك حافظ المحافظة لا تكون إلا بين اثنين زي المخاصمة واحد يخاصم نفسه ولا بيخاصم واحد المقاتلة بيقاتل نفسه ولا يقاتل واحد فكذلك المحافظة تكون ايه باثنين انت مين جنب النبي محمد مين جنب سيدنا موسى انت مين جنب سيدنا ابراهيم الخليل انت مين جنب العظماء دول مفيش طيب انا قصدي كده ومع ذلك ربنا يقول لك لما تذكرني اذكرك مين اللي يذكرك الله قال تعالى واوفوا بعهدي ها اوفي بعهدكم قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم قال تعالى ولينصرن الله من ينصره الجزاء من جنس العمل أو نقدر نقول إن الصلاة المحافظة تكون بين الصلاة والمصلي كأنه قيل احفظ الصلاة تحفظك الصلاة الصلاة تحفظك إزاي تحفظك عن المعاصي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تحفظك من البلايا والمحن قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة تحفظك من عذاب القبر المصلي في حماية الله وحراسته آه. قال رسول الله من صلى عليه صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله من صلى الصبح فهو إيه؟ في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء وإنه من يطلبه من ذمته بشيء ثم يدركه يكبه على وجهه في نار جهنم سلم يا رب سلم يبقى لما ما تصليش الصبح ربنا مش هيسيبك ويحذركم الله نفسه قال بعض السلف والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض تسمعها تاني دي آه اسمعها تاني والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى لما ربنا تخلى عنك الشيطان تجرأ عليه وقعك في الزنا وقعك في السرقة وقعك في الأذى وقعك في ترك الصلاة تخلى عنك الله فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الله أعرض أعرض قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه كبه الله في النار لوجهه أيها الأخ أيها العبد يا عبد الله في نهاية الأمر إني أقول لك أن الصلاة أن الصلاة أيها العبد اعلم أن ترك الصلاة كفر ترك الصلاة كفر انتبه إليها حدثتك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة بين اليهود والنصارى بيننا وبين المشركين الصلاة فمن تركها فقد كفر أيضا اسمع بقية الكلام بقى من بقية السلف عمر بن الخطاب يقول أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة عمر بن الخطاب يقول لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة عبد الله بن مسعود يقول من ترك الصلاة فلا دين له عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال كان أصحاب رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا صلاة أبو الدرداء يقول لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له إبراهيم النخعي يقول من ترك الصلاة فقد كفر أيوب السختياني يقول ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه الإمام أحمد بن حنبل يقول أخشى اسمع كلام الإمام أحمد بقى يقول إيه؟ أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي والعكس بالعكس لا يحل لامرأة أن تقيم مع رجل لا يصلي كذلك ابن الجوزي يقول ابن الجوزي يقول وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته ولا يحل لمسلم أن يؤاكله ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف واحد قل لي آه قول لي بقى انت ايه حكايتك هو تارك الصلاة كافر كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر اقول لك انت عارف منهجي وعارف مذهبي لكن مع الراجل ده لازم لازم اقول له كده اسيب الكلام اسيب الكلام كده انه ايه كافر وبعيدا عن اختلاف العلماء في هذه القضية انا اناديك اهمس في اذنك يا تارك الصلاه هل يرضيك أن يكون انتسابك إلى ملة الإسلام أن يكون انتسابك إلى دين التوحيد أن يكون انتسابك إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة خلاف بين العلماء أنت ترضى كده إنك تبقى محل شك يا ترى زي اليهود والنصارى زي المجوس عباد البقر والنار ولا هو كافر ومسلم في وقت واحد ترضى ان يكون انتسابك للاسلام محل خلاف بين العلماء فريق يقول كافر مشرك حلال الدم والمال لا يستحق الحياه بل على خليفه المسلمين ان يقتلك رده يقولون انه لا يجوز لك ان تتزوج من مسلمه بل يقولون لا تصح ولي شرعي تجوز بنتك يقولون انك لا تورثهم ولا يورثوك يقولوا إنك إذا مت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليه ولا تدفن في مقابر المسلمين بيقولوا إنك هتخلد في جهنم مع فرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب وسائر أعداء الدين وإن ما كنتش دي الفريق التاني بيقول إنك فاسق فاجر عاصي يجب قتلك حدا إن أصررت على ترك الصلاة من الخليفة أنت ترضى أن يبقى الخلاف فيك كده إنك يا فاجر يا كافر إنك يا فاسق يا ملحد إنك يا مجرم يا خارج من الملة ترضى والله أنا مرضى لك أنا عايزك تبقى موحد عايزك تبقى مؤمن تسمع بقية كلام العلماء اسمع محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة يقول سمعت إسحاق بن راهوية يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر ابن حزم الإمام ابن حزم صاحب المحلة يقول إيه لا تنبى بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقته ابن القيم يقول لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال تارك الصلاة إثمه أعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة الإمام الذهبي في كتاب الكبائر بيقول إيه؟ يقول فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة وتاركها بالكلية أحن الصلاة الواحدة اللي يسيب صلاة صلاة واحدة كمن زنى وسرق اللي يسيب صلاة واحدة بس أشد ممن زنى وسرق لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين حاجة أخيرة في العناصر دي لكن لسه حتة مهمة أوي لسه حتة حلوة في آخر الصلاة عشانك ها آخر حاجة أن ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات والغرق في الشهوات سبب الغرق في جهنم في وادي ويل وفي سقر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين هناك تلازم بين إضاعة الصلاة وبين الغرق في الشهوات والتلوث بالخطيئات قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ها أضاعوا الصلاة و على طول مع بعض أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فكل من أضاع الصلاة لا بد أن تستعبده الشهوات لأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها ولأن من ضيع الصلاة فهو لسواها أضيع لسواها أضيع يا تارك الصلاة أكبر مصيبة وقعت عليك أنك تركت الصلاة قال رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله وتر يعني فقد فقد أهله وماله فقد أهله وماله المشكلة في الآخر إنك تشوف تارك الصلاة رايح جاي بيضحك ويهزر ومش حاسس بعظم وزره وشناعة فعله لا يشعر بعقوبة الله إياه والسبب كده أنه عوقب بأشد عقوبة وهي موت القلب قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فهو ناسي نفسه نسوا الله فنسيهم فلم يوفقهم إلى التوبة أصل طبع على قلبه وما تخافش لو عايز الطابع ده يترفع من على قلبك صلي صلي تقول له صلي يقول لك لما ربنا لما ربنا يهديني صلي ويبقى ربنا هداك صلي ويبقى ايه يبقى ربنا هداك خلاص خلصت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين حديث صحيح مسلم هذا الذي يسعى في صلاح دنياه ولو خرب أخراه وهو يحسب أنه يحسن صنعا انتبه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ختاما أسألك يا تارك الصلاة هل الصلاة غرامة يؤديها الإنسان جاوبني بالله عليك هل الصلاة مضيعة للوقت ليس للإنسان وقت فائض عشان يضيعه في الصلاة جاوبني ما بتردش ليه قول لي هل الصلاة مبدأ إلزامي يكره الإنسان عليه قول لي هل الصلاة تقيد الحرية قول لي هل الصلاة بتضر الجسم قول لي بالله عليك هل الصلاة بتضيع المال لا والله ده الصلاة رزق قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك عشان كده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته فلم يجد طعاما أمرهم بالصلاة صلي وربنا يوسع عليك اللي مش لاقي شغل يصلي وربنا يوسع عليه يديله شغل يديله شغل سؤال معلش جاوبني عشان تريحني انت مفكر يعني ربنا محتاج صلاتنا صلاتنا دي بتنفع ربنا يعني ولا ايه ها طيب اقول لك حاجه اقول لك حاجه هي الصلاة دي ما منهاش أي فايدة ليك خالص بلاش قول لي هو أنت لما بتصلي بتخسر إيه بتخسر إيه قول لي لو الصلاة وحشة نبطل إحنا كمان قول لي الصلاة فيها إيه ضر فيها إيه هقول لك كلمة يا تارك الصلاة إيه رأيك لو واحد اداك قطعة شوكولاتة أو كنت ماشي شايل شنطتين تقال في إيديك قام واحد شافك قال لك عنك عنك وشال معاك شنطة أو أنت حاجة وقعت منك وأنت ماشي ومشيت جري وراك وقال لك خد خد الحاجة دي وقعت منك أو كانت عربيتك واقفة وعمال تدور مش عايز تدور قام اداك زقة الراجل ده ما تقولوش شكرا تقول له ولا ما تقولوش انت ما بتردش ليه تقول له شكرا طيب من قلبك تحترمه وتوقره وتحبه وتقدر عمله وتحاول تكافئه على معروفه ولا لا الخير اللي انت فيه كله ده من ربنا ما يستاهلش ان انت تشكره ما يستاهلش ان انت تقدره ما يستاهلش ان انت توقره هل من متفضل منعم مثل الله قل لي انت عامل عقد مع مع مين علشان يشغل لك قلبك ها ده يا ابني التليفون لو ما دفعتش الفاتوره بيقطعوا الحراره مش خايف لا ربنا يقطع الحراره عن قلبك ها مش خايف مش خايف مش خايف من ربنا اخي لا لا لا لا انت صليت اظن بقى تبقى اخي لو ما صليتش يبقى لسه بقول لك يا عبد يا عبد الله إياك أن تكون من المسلمين المفرطين الذين يتركون الصلاة عمدا فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله إياك إياك أن تكون من المسلمين المزيفين الذين يصلون وقتا ويتركون أوقاتا إياك إياك أن تكون من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يا عبد الله صلي صلي إن كنت عاقلا فوالله ما ترك الصلاة عاق صلي إن كنت حرا كريما ولا تقتدي بالمارقين ولا تغتر بالهالكين صلي صلي إن كنت ممن يحفظ الجميل ويشكر على المعروف صلي صلي إن كنت صادقا في إسلامك ولا تخالف أفعالك أقوالك فتكون من المنافقين صلي صلي إن كنت تحب نفسك لتنجيها من العذاب الأليم فتارك الصلاة في ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غي وادي في جهنم غي ويل سقر تلت أودية في جهنم أعدت لتارك الصلاة فإن كنت تحب نفسك فصلي صلي لتنجيها من العذاب الأليم صلي صلي إن كنت بارا بوالديك أنت بتحب أبوك وأمك صلي صلي عشان ربنا يتقبل دعائك ليهم عشان ربنا ينفعهم بيك عشان ربنا ينفعهم بيك هل ترضى أن تراهم غدا يتقلبون في النار صلي صلي إن كنت وفيا لزوجتك تريد لها الخير وتتمنى لها السلامة يا راجل خليك راجل هي بتصلي وانت ما بتصليش عيب عيب هل يشرفك أن تكون هي صالحة تقية وأنت تعيش فاجرا وإن كنت أنت بتصلي ومراتك ما بتصليش أقول لك إزاي إزاي إزاي تثق فيها ووفائها ليك وهي مش وفية لله صلي ربنا يشرح صدرك صلي ربنا يعلي قدرك صلي ربنا يغنيك بالحلال صلي ربنا يهدي زوجتك صلي ربنا يهدي أولادك ويبارك لك في أولادك صلي ربنا يبارك في رزقك صلي ربنا يحميك من أعدائك صلي ما تحتاجش للناس أبدا صلي صلي صل فإنه لا دين لمن لا صلاة له نسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة رب اجعلنا من مقيم الصلاة رب اجعلنا من مقيم الصلاة اللهم اهد جميع المسلمين اللهم اهد المسلمين اللهم أعن الطائعين اللهم تب على عصاة والمذنبين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد لماذا لا تصلي مع تحيات مؤسسة الإيمان للإنتاج والتوزيع جدة مدائن الفهم خلف أسواق الأميرة نور هاتف وفاكس ستة ثمانية صفر أربعة خمسة خمسة ثلاثة علما بأن حقوق الطبع محفوظة ونحذر من إعادة النسخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته